والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحان الله الآيات آه، اللي اتقرأت الآن آه، بتدينا معنى مهم جدا المعنى ده متعلق ب- بحركة قلب الإنسان وفعلا صدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وعلى قد ما في قلب الإنسان آه، من معاني طيبة على قد ما عمله عند ربنا سبحانه وتعالى بيرفع حتى وإن كان العمل ده قليل وعلى قد ما في قلب الإنسان من معاني سيئة العمل ده بيحبط حتى ولو كان الإنسان ده عمل عمل كبير جدا نقدر نفهم من خلال عمل القلب وأهميته في أعمالنا الصالحة قول النبي صلى الله عليه وسلم رب درهم سبق مئة ألف درهم يعني ممكن جنيه واحد أتصدق بيه ده يكون أفضل عند الله سبحانه وتعالى من مئة ألف جنيه حد تاني يتصدق بيه الفارق بين الاتنين إيه؟ الفارق بين الاتنين ما في قلب الإنسان عند إخراج هذا المال ممكن العمل يكون واحد صورته واحدة بيقوم بيه اتنين ولكن بينهم كما بين السماء والأرض يعني الآن آه، بنصلي التراويح مع بعض في البيت عندنا اهو واحنا بنصلي عندنا أنا في يوم من الأيام مثلا بصلي وقلبي مشغول بدنيا واللي آه، ابني بيصلي جنبي قلبه مشغول بالله سبحانه وتعالى تكون النتيجة إن ابني عند الله عز وجل أفضل مني ليه؟ لما قام في قلب الإنسان الآيات اللي سمعناها الآن بتمثل اتنين تصدقوا يعني الآيات بتمثل ضرب الله مثلا الاتنين تصدقوا فالاتنين بيأدوا نفس العمل في الصورة ولكن قارنوا بين الاتنين لما كان في القلب اختلاف ما بين هذا وهذا أنا لما تصدقت ما كنت أريد من وراء هذه الصدقة إلا مراءة الناس ها يا جماعة شايفين ها شايفين أنا أنا بتصدق أهو شايفيني شفتوا الرجل الكريم واجي قدام الناس اقول لكم ها خد يا فلان 10000 جنيه تصدق بهم قدام الناس فالله سبحانه وتعالى ضرب لهؤلاء مثلين ايه المثلين المثل الاول آه، يعني كمثل الحجر الاملس اللي عليه شويه تراب نزل عليها الماء فازال التراب فبقى الحجر املس كذلك أيضا الإنسان اللي تصدق بألاف مؤلفة لا يريد بهذا إلا مراءة الناس ده عمل جوه القلب لا يراه أحد عمل جوه القلب إلا مراءة الناس كانت النتيجة نزل الرياء على الثواب فأحبط هذا الثواب وضرب الله له مثالا ثانيا أشد هيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار جنة شوفوا بقى فيها من الثمرات دي الثمرات اللي الإنسان يحصلها من وراء الصدقات ولكن نظرا لأن قلب هذا الإنسان والعياذ بالله كان كله رياء وكان كله سمعة وكان كله آه، يقول للناس بصوا خدوا بالكم مني كانت النتيجة فأصابها إعصار فيه نار إيه فاحترقت خد بالكم من حاجة من اللفظ القرآني ما قالش أصابها نار إنما إعصار فيه نار ليه الإعصار فيه نار لأن النار لو نزلت في الحتة دي هتحرق الحتة دي إنما لما تكون النار كده والهواء شديد فالهواء هيحرك الإيه فربنا بيقول لنا إن النار مع الهواء الشديد هتمشي على الأرض كلها لا تبقي فيها شيء ده لما كان في قلب الإنسان من رياء أنا تصدقت لا أريد بهذا إلا كلام الناس إلا السمعة عند الناس الناس تقول علي كلام طيب كانت النتيجة حبط هذا العمل ضاع الأجر والعياذ بالله مع الذم الذي ذمه الله عز وجل والعقوبة الشديدة اللي ينالها العبد يوم القيامة بسبب الرياء في الصدقة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة منهم رجل تصدق قال أتى الله به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما بصوا بصوا ما تركت من باب تحب أن ينفق فيه إلا وأنفقت يعني أيتام ماشي أرامل ماشي انفاق على طلبة علم ماشي إطعام طعام الإحسان للجار تزويج أي مستشفيات مقابر أيتام ع- كل حاجة أنا عملت فده دلالة إنه تعب ولا ما تعبش إن اللي أنفقه كتير ولا قليل فقال الله له كذبت ولكنك أنفقت ليقال كريم ليقال جواد وقد قيل خدت ثوابك في الدنيا فأمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار دول اللي النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بقى يديلهم مثال في الحسرة يقال لهم يوم القيامة اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا مش وانت بتتصدق كنت بتتصدق علشان حسام وأحمد يقولوا عليك انت متصدق يلا اشرب روح اطلب من عندهم الأجر قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقال اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فاطلبوا منهم الثواب هياخدوا حاجة والله ما اعرف اخد منهم أي حاجة خالص راحت آه، يعني كل واحد حرص على الحسنة بتاعته ضاع العمل بسبب رياء الإنسان والنبي يقول لنا إن هؤلاء يفضحون يوم القيامة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم معايا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرائي يرائي الله به يوم القيامة وقال من سمع سمع الله به يوم القيامة وفضحه وصغره وحقره يوم القيامة ربنا عز وجل يجعله صاغرا حقيرا على رؤوس الأشهاد دول اللي كانوا بيراؤوا الناس في الدنيا إنما سبحان الله شوفوا النموذج الثاني بقى النموذج الثاني برضو تصدق ولكن ما أراد بهذه الصدقة إلا وجه الله سبحانه وتعالى فشوف سبحان الله المثال اللي ربنا سبحانه وتعالى ضربه كمثل حبة أنبتت إيه؟ سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة أدي سبعمائة حبة وخد بالك ان ممكن الصدقه ما توقفش عند ال 700 بس يعني الجنيه اللي انا تصدقت بيه ما يطلعليش 700 جنيه يوم القيامه لا والله يضاعف ايه لمن يشاء والله يضاعف لمن يشاء طب ايه حد المضاعفه بقى يعني النبي في حديث لما طلب من الصحابة الصدقة جاءه رجل بناقة مخطومة قال له لك بها 700 ناقة في الجنة مش ده دفعت ناقة ليك في الجنة 700 طيب وفي حديث ثاني النبي يقول لنا ان المضاعفة بتكون لتصور لا يتخيله انسان كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفيه يقول من تصدق من كسب طيب ادي شيء يضاعف اولا اجر الحسنة انه يكون من كسب طيب وطبعا ما فيها من اخلاص الا سقطت في يمين الرحمن حتى اللقمة لقمة الرغيف بشلم اللقمة بتاعته اللقمة دي حتة منه قد ايه لا ولا شيء ماديا حتى اللقمة يتصدق بها إلا يأخذها الرحمن بيمينه سبحانه وتعالى فيربيها له يضاعفها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تأتي اللقمة يوم القيامة كإيه؟ كجبل أحد حسنات تخيلوا جبل أحد كم, كم ذرة تراب فيه كل دي حسنات يوم القيامة قصاد لقمة يبقى المضاعفة هنا كانت قد إيه؟ ده أضعاف كثيرة قال الله سبحانه وتعالى والله يضاعف لمن يشاء طب إمتى المضاعفة تبقى كتير؟ المضاعفة تبقى كتير على قدر إخلاص العبد أدي واحدة اتنين على قدر الكسب الطيب أدي اتنين تلاتة على قدر حاجة الناس فالتصدق في زمن حاجة الناس أضعاف أضعاف التصدق في الأيام العادية طيب هل المضاعفة هنا ربنا عناها بالأجر يعني الحسنة ب 700 مجرد سؤال إيه رأيكم هم. إيه رأيكم يعني هل الحسنة يضاعف لمن يشاء هل المضاعفة عندنا في الأجر الحسنة ب 700 الجنيه ب 700 ولا في مضاعفة تانية إيه هي بقى المضاعفة التانية بقى إن مش الحسنة ب 700 ولكن المضاعفة التانية إن العمل قصاده أعمال كتيرة جدا وليكن مثلا إن الصدقة يكون قصادها شفاء قال النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالإيه؟ بالصدقة فهنا المضاعفة من جهة أخرى إن أنا تصدقت بمال فربنا شفى لي أولادي المضاعفة ممكن هنا تكون جاية في ايه ممكن تكون جاية ان المال اللي انا دف- دفعته تكون المضاعفة في المال انه يرد علي المال بزيادة بكثرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انفق ها انفق عليك قال الله في الحديث القدسي انفق ها انفق عليك ممكن تكون المضاعفة فين ممكن تكون مضاعفة في السيئات اللي ربنا يكفرها عن الانسان بالسيئة بال- بال- بالصدقة اللي تصدق بيها دي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة السر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ممكن تكون المضاعفة في ايه ممكن تكون المضاعفة في ان انا عملت عمل غضب الله علي فربنا رد الغضب ده بسبب الصدقة اللي صدقت بيها وان صدقة السر لا تطفئ ايه غضب الرب ممكن تكون المضاعفة تجيلي وانا جوه قبري لقول النبي صلى الله عليه وسلم وان الصدقة لا تطفئ على اهلها حر القبور ممكن تكون المضاعفة يوم القيامة كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة وسبعة يظلم الله في ظل منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه ممكن تكون الصدقة ده اهي- ممكن تكون الصدقة ده اهي في رد النار عني يوم القيامة المضاعفة تكون في رد النار عن الإنسان يوم القيامة فأنت عملت عمل واحد في المقابل عمل الله معك أضعاف أضعاف هذا العمل قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بإيه شق تمرة نص تمرة ممكن تنجينا من النار نص تمرة فتخيلوا بقى لما ما شاء الله لما لما لما الحاجه مثلا تعمل لنا شويه قطايف مثلا تخيلوا بقى ان ممكن يا ربنا يعمل معاها ايه مثلا مثلا صينيه كنافه مثلا وهكذا يبقى اذا ربنا سبحانه وتعالى بيضاعف لنا انا عملت عمل واحد اسمه صدقه ضاعف الله لي كل هذه الاعمال نظرا لايه صباع المحشي بيكملوا ازاي مثلا
اه مثلا آه، آه، حسام بيقول اهو صباع المعشي فيه كام رزاية مثلا يعني ذكر البط فيه كام حتة لحمة مثلا فتخيلوا بقى والله يضاعف لمن يشاء يبقى اذا المعاني اللي احنا سمعناها الان دايرة في دايرتين اما ان الانسان يعمل العمل اللي هو الصدقات باخلاص فتكون النتيجة في مضاعفة, مضاعفة في الأجور في مضاعفة في أعمال الله عز وجل مع العبد وفي ناس بتعمل عمل ترجو به مع ترجو به رياء فتكون النتيجة أن العمل ده يرد عليها ويحبط هذا العمل جزاكم الله خيرا هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هل هل يجوز التصدق على أخت زوجتي ولكنها متوسطة الحال أن أتصدق على من هو أحوج للصدقة؟
آه، هو السؤال الشباب بيسألوه يعني بيقول أنا ممكن أتصدق على أخت زوجتي وهي متوسطة الحال ولا أتصدق على الفقير أنا في الباب اللي زي كده دايما مذهبي في المسائل اللي زي كده اضرب في كل باب من أبواب الخير بسهم ادي لأخت زوجتك من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة فدي أجرها مضاعف وادي للفقير المحتاج ودي برضو أجرها مضاعف فاضرب هنا بجزء واضرب هنا بجزء والله أعلم هذا وصلى الله بنا محمد وعلى آله وصحبه